جيل الدنيا مشاوير مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشك خد لياليا حاجة مطهر فيها وفيه زي ما نمشك خد لياليا حاجة مطهر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك دي وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك دي وإلى إن روحي فأحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عندي عذابي بحبك عارف ليه من غير عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جري زمان يرماك يرماك في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني جري زمان يرماك يرماك في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غالي بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زمان قالي زماني رماني رمان بحر عليك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غالي بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني تهت ونايم دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتهت ونايم دنيتي مني آه دنيتي مني بين أفراحي وبين ودنيتي غنوة لا لا دنيا لا دنيتي غنوة لا لا دنيا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي غنوة لا لا دنيا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حسسها حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها واحنا لو غمضت عيني احلام حلوه كتير ورديه في عيون وبدور وجمال بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحنا لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وبدور وجمال بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق فوق لياليا أما بشوفك أنا أنسى أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أنسى أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوفك الأحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صغرت الدنيا ورمجة حضر السحر والنام حضر السحر والنام حضر السحر والنام أما بشوفك الآن أحلام من أحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوف الآن أحلام من أحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي دي صدرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليك وده ليك يا طرف يزرع للي جرب وده ليك يا طرف يزرع للي جرب وده ليك يا طرف يزرع للي جرب وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشة خلى فيها وحكموا قمر فيها وفيها زي ما رمشة خلى فيها وحكموا قمر فيها وفيها ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حسبعك عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه ليه ليه ليه يا حبيبي بحبك حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما بك يا حبيبي حبيبي كل ما بك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيك جنينك قمري أشعرك بيك أنا بيدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه باخدي تقول يا مرحبا وتمثلي وتمثلي وتمثلي تقول يا فرحة تمثلك وتمثلي وتمثلي ده المبتدي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضه برضه مبتدي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه إنك قمري أشعرك بيه من يريدك غمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك تنقل ملي بالخوف اللي بالخوف طبخي تقول يا فرحة مكتلي وتمكتلي وتمكتلي تقول يا فرحة مكتلي وتمكتلي وتمكتلي ده المبتدي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضه برضه مبتدي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كلمتك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدك تنهيدك بالقلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه، باخدي تقول يا فرحة مكتي وتمكني وتمكني تقول يا فرحة مكتي وتمكني وتمكني ده المبتلي بالحب مهما تنال مهما تنال برضو برضو مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جميل خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جميل خايف لا بكرة يمينة تاخد من دمينة خايف لا بكرة يمينة تاخد من دمينة سكة عذاب تأتيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلنا باقي لبكرة يجينا ناخد ده من زمانينا باقي لبكرة يجينا ناخد ده من غالينا سكة عذاب تأتيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهدي الأحباب تهدي الأحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب كان في أحباب آه آه، أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحالتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحالتي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح دي الدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع عليها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح دي الدنيا اللي بعيش فيها انا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع عليها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك لك وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه عارف ليه ليه من ليه من ليه آه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبرد مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام مش مقبول مش مقبول حبي ده يا حياتي يقدر يقسى ويمسح بابه بعد ما كنا حب ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش مقبول مش مقبول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويتسح بابه بعد ما كنا حضن ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول النظر اللي هداني حبك يوم من الأيام من الأيام يبقى عدول مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي السحبان بعد ما كنا حب وليلة نرجع تاني يبقى نقف على بابه روح يا حسني روح روح يا حسني روح روح يا حبيبي هتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب رحنا وأرضنا وسمانا ويا حبي قول لي منين بقى خلينا روح يا حسني روح روح يا حبي وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب رحنا وأرضنا وزماننا ويا حبي قول لي مين بقى حنينا على بيتنا بالحب النبوة متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا بالحب النبوة متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حبي قولي منين بقى حكي ده روح يا حسني روح آه، روح يا حسني روح اروح احضني واتقرب ليك احنا حبايب حبنا مكنينا والحب رحنا وارضنا وسمانا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا روح يا حسني روح روح يا حسني واتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهدينا والحب رحنا وأرضنا وزماننا ويا حبي قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأوثان يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش عليه الأفلام عليه الحرمان وعليه الأغلال